السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لكل إنسان وظيفة لكل إنسان مهنة يتمتع بها جسده ولكن للقلب وظيفة فما هي وظيفة القلب التوبة وظيفة العمر التوبة وظيفة العمر للقلب والتوبة هي الوسيلة التي يحبك الله عز وجل بسببها قال جل شأنه إن الله يحب التوابين لم يقل يحب التائبين بل التوابين هذه الصيغة صيغة تدل على كثير الأوبة والتوبة والرجوع وفيها إشارة أنه كثيرا ما يقع فيعود إلى الله عز وجل ولا ينفك إنسان أبدا عن الاحتياج إليها ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم فالرب جل وعلا قال يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا توبوا إلى الله قال الله عز وجل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون كله يتوب إلى الله عز وجل فلم يستثن الله عز وجل أحدا من المؤمنين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله في المجلس الواحد سبعين مرة وفي رواية وفي رواية مئات مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التوبة وكثير الأوبة مما يتوب صلى الله عليه وسلم كان بيتوب إيه الله عز وجل في صلاة التراويح أمس سمعتم رب العالمين قال لقد تاب الله على النبي فأي شيء كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أثنى الملك على أنبيائه بعض أنبيائه قال نعم العبد إنه أواب وكذلك أثنى على إبراهيم أنه كثير الأوبة والجنة لكل أواب الجنة للأواب يعني الأواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى التوبة ولكل إنسان له مقدار النبي صلى الله عليه وسلم هو ينافس نفسه صلى الله عليه وسلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم مقدار من التعبد والإحسان والرقي والمسارعة يريد أن يصل إليه فإذا حدث له شيء, شيء في تقصيره لما يريد أن يصل ليه كان يستغفر إنه لا يغان على قلبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده إنه لا يغان على قلبي أحيانا تيجي لي كده إيه فترة اللي أنا لا أذكر الله كثيرا فأستغفر الله من ذلك الله أكبر فكل واحد منا محتاج أنه يتوب أحيانا في واحد يقول إيه أنا أتوب من إيه التوب من غفلتك إنك مش عارف أنت تتوب من إيه احيانا كتير جدا منا يكون عنده مشاكل كبيره وهو لا يدري الكبر مثلا ايه اللي ضيع ابليس ذره كبر اللي ضيع ابليس الكبر صح طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر احيانا تدخل مسجد واحد بيقيم الصلاة فوانت داخل انت امام المسجد او يعني الناس هنا في المسجد بتخليك تصلي بيهم فوانت داخل متأخر فهم بيقيموا الصلاة واحد راح طالع بيقول استقيموا استووا استووا فبينك وبين نفسك استنى استنى استنى ارجع ارجع ارجع ليه ما ينفعش ده يصلي بالناس ليه مثلا بشعره مثلا ولا يجوز لازم يغطي شعر مش متوضي ايه ايه المشكله اللي عنده يعني مش هو اللي يصلي بالناس ما يستحقش يصلي بالناس ما يجي واحد مثلا ينصحك تروح باصص له كده ايه بطريقه كده بارده يعني وتقول له طيب جزاك الله خير ما هو ده كله من علامات ذره في الك... ده ده ده نص كيلو ده من الذره اللي بيتعامل مع الناس بالطريقه ديت تيجي واحد يقول له يا حاج الله يكرمك بعد اذنك ما تركنش السياره هنا ده بيقطع الطريق على الناس ومش عارف يقول الكلام ده كله ده لو واحد يعني عادي من الناس البوابين في المكان ولا حاجة وبتاع يروح يقول له ايه يلا حبيبي الله يسهل لك طب ما واحد واحد كبير يكلمه اه يسمع الكلام طب ليه ما قبلتش من ده نفس الجملة الحاجات دي بقى الحاجات دي ممكن تدمر اي واحد يبقى ظاهرا اه كويس وبتاع في ناس كده تدخل المسجد وتلاقيه مصلي ومحافظ على الصلاة ومحافظ على طاعات كتير جدا بس عنده ثقب في جراب إيمانه يتفرغ منه كل طاعة عنده ثقب كده في الشوال بتاعه قاعد امال ينزل بقى كل حاجة زي البنت اللي بتروح تصلي التراويح وهي ايه حاطه عطر وحاطه برفان الناس كلها تشمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر البنات اللي بيضعوا العطر ده وهم ماشيين وبتاع قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها من بيتها فوجد الناس ريحها فهي كذا وكذا وكذا أي زينية زينية في رواية فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرها ولها خافي فديت جاية تحصل طاعاتها صح بس معاها ثقب طبعا على أساس إن هي فاهمة وعارفة لكن لو مش عارفة يعني يرجى إن شاء الله عز وجل إن إن يغفر لهم وإيه ويتوب الله عز وجل ويقبل منهم بإذن الله عز وجل طبعا البعض عنده حيل كان في بعض الفتيات بتقول لي أنا بحط أنا ما بحطش عطر بس بعمل إيه يا شيخ بجيب العطر وقبل ما أنزل والثياب بتاعتي في الدولاب اروح ايه رشاها كده كلها كده انعنش على ليه على الدولاب فهي تظبط الامور كلها فكرة ترمي الشبكة الجمعة نصطاد الحد السبت عملنا ايه جينا ناحية البحر والله ولا شفته انا بصطاد الحد بس فده بيخادع مين فبتقول فانا عم باجي امشي بقى بعد كده اكون كده انا حطيت عطر فبقول لها انت حاسه بايه يعني وانت بتساليني في الفتوى حاسه بايه فقالت عشان انا قلقانه يعني فقلت اسال لا انت عندك يقين ايه هو الحكم مش قلقانه ولا حاجه بس انت بتدوري على مين على امضه الشيخ حوده اللي تمشي بيها تعمل اي حاجه لا والله انا سالت الشيخ والشيخ قال لي والشيخ قال لي يجوز فهم احيانا تلاقي واحد جاي يسالك سؤال تقول له سألت السؤال ده حد قبلي يقول لك اه انت الشيخ الرابع طيب يعني الثلاثة الأولين يعني ما كانوش راكبين دماغ لا هم قالوا له كلام هو يبحث عن غيره فعاوز يدور على حد تاني يقول لك بس أنا هشوف حد تاني وأشوف حد تالت وأشوف حد رابع لغاية ما يصل لواحد يعطيه ما يريد يروح يقول لك ايه والله المسألة فيها خلاف والواحد تاه أحسن حال الواحد ياخد ايه بالشيخ ده وخلاص يا جماعة الله عز وجل عما يعرفنا بنفسه يقول واسع المغفرة وبعدين لازم يبين حاجة يقول لك خلي بالك هو أعلم بكم هو عارف انت بتفكر فيه وايه اللي في قلبك عليم بالصدور لا بذات الصدور جوه جوه عشان كده يوم القيامة يوم تبلى السرائر يوم تظهر يوم تبلى السرائر كله يظهر وحصل ما في الصدور كل اللي في الصدر هيطلع بقى ساعتها فأحيانا الإنسان يجي يقول لك أنا أتوب من إيه؟ لا التوب فتش كل واحد منا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء فالأصل إحنا كلنا بنغلط وخير يبقى الأول احنا اتفقنا ان البشر كلهم ايه بيقع طيب يا رسول الله بما ان البشر كلهم بيقعوا ومحدش واقف مين احسن واحد في اللي بيقعوا دلك ايه شطر الحديث الثاني قال وخير التوابين وخير الخطائين التوابون اللي مين بقى أفضلهم اللي بيرجع فالمشكلة إنك مش تقع المشكلة إنك إيه تستمتع بالوقوع وتدنك فيه لا انهض ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم فيبقى أول حاجة اللي احنا عاوزين ننتبه ليها إنك ما تتكبرش وفتش في نفسك لأن الكبر ده واللي بيعتمد على نفسه ممكن يقع ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة جدا اسمعوها بيقولها باللغة العربية لأن احنا بنتكلم حاجة تانية غير العربي فهنقولها باللغة وبعدين نرجع ايه نتكلم اللغة بتاعتنا يقول كم من شجاع في صف الحرب اغتيل يعني كم واحد كان واقف في الحرب تم اغتياله فأتاه ما لم يحتسب مما يأنف النظر إليه يعني ايه الكلام ده بيقول لك ما تتكبرش ياما شجاع في المعركة اتلطش ومات فبيقول لك نفس الكلام انت في معركة أفتتخذونه وذريته من دوني وهم لكم عدو أولياء من دوني وهم لكم عدو هو عدو ليك في المعركة دي فخلي بالك انت قاعد عمال تتخذ ولي وتحبه خلي بالك ده عدوك ودي معركة وممكن يغتالك في أي وقت والشيطان على فكرة ممكن يخش لك من باب الطاعة الشيطان ده هو أهم حاجة يوقعك يوقعك فين مش تفرق هو أهم حاجة يزقك تنزل الزحليقة تنزل بقى منين يشدك يوقعك يغميك المهم يوقعك فممكن يخش لك من باب الطاعة يقول لك شوف انت احسن واحد فيهم ليه انت احسن واحد فيهم لان ربنا اختارك انك تصلي بيهم طالما اختار لك بيه انك تصلي بيهم يبقى انت اقرب واحد عند ربنا يبقى انت اللي تستاهل انت عارف صوتك صوتك ده احسن صوت في كذا انت عارف انت مفيش ولا واحد من دول اصلا يستاهل مؤهل ان يصلي وراك لكن من تواضعك انت انك سمحت لهم ان يصلوا وراك ويسمعوا صوتك سبحاني سبحاني هيدنوا معاه لغايه ما يوصلوا المنزله دي تعرفوا ان كان في واحد بيقول كده في واحد وصل معاه من نف مع نفسه من الغلو ان هو كان بيطلع في يوم من الايام كده يقف على السطح كده بالليل يقول ايه سبحاني سبحاني سخنت معاه ليه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم كل شويه يقولوا له ايه آه انت فيك بركه انت مبارك انت جاي بمعجزه انت حاجه حلوه قوي انت مش عارف ايه ده انت من أسرة آل عمران ده أسرة مباركة انت ربنا يلا من كثرة الايه كل شوية انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا فكل شوية يروح مسلم عليك بعد الترويح والله ما بخشع الا من وراك والله عما بسمعك بحس وكأن القرآن ينزل الآن من مع جبريل من السماء على قلبك والله أنا سبحان والله سبحان الله أنا كنت بعاني من أمراض صليت وراك ركعتين كلها ذهبت امرأتي جت أول امبارح ما بتخلفش قالت لي أنا حامل أبو أحمد بسببك أنت ومرة في اتنين ومرة في اتنين وأنت حابب ويقول لك آخد سيلفي معاك وسايب نفسك سايب نفسك سايب نفسك ممكن بعد كده تصلي بدون وضوء بيهم ليه؟ ما عادش أهم حاجة شغلك ما يطلبه الناس وتجلب أنظار هؤلاء فناخد بالنا إن إحنا محتاجين نتوب فده أول حاجة إن إحنا إيه ننتبه ليها طيب ايه الحل مع الذنب احنا قلنا اللي احنا كلنا بنذنب طب ايه الحل مع الذنب الحل مع التوبة لا يوجد حل اخر طيب نتوب ازاي اول حاجة انك تنتبه ليها ثلاث حاجات تاخد بالك وانت عند التلبس بالمعصية أو في أيام الذنوب تاخد بالك بس في حاجات كده في الذنوب بتفهم خصائص المعصية المعصية دي لها خصائص زي مثلا لما تيجي تشرب مية ساعة أو الكنز وكده تقول لي أنا بحس كده ليه أنا روحي إيه بترفرف عما بشرب حاجة ساعة كده بعد الأكل وبتاع خصائص المياه الغازية إيه خصائص المعصية أو إيه الأشياء اللي ممكن الواحد يخسرها عما بيقع واحد إنك تدرك أنك عندما عصيت الله أن الله خلى بينك وبين الذنب ولو عصمك ما أذنبت يعني إيه الكلام ده واحد عمره ما كان بيكلم بنات ولا عمره كان بيقف في الجامعة معاه ولد مولود في قرية وما شاء الله وشهم وبتاع عمره ما كان في القصة دي ولا كان البنات بتشغله ولا القصة دي مرة واحدة لقى نفسه إيه قلبه شارد واي واحده تعدي يدنه ينظر ليها وينشغل بيها وكده فاول حاجه ياخد باله ويقول ايه هو انا ايه اللي عملته عشان ربنا يوقعني في الموضوع ده هو كان عاصمني ما كنتش عمري ايه ابص الناحيه دي واحد طول عمره امين ولحيته يعني ايه ما شاء الله عمره ما مد ايده النهارده بقى بيسرق من الايه المؤسسه اللي هو فيها وبقى بيفتح الصندوق وياخد منه انت عمرك ما جيت في الحته دي فاول حاجه تاخد بالك عما بتعمل المعصيه تسال نفسك تقول هو ايه اللي جابني هنا اه عشان كده كان ابن القيم ابن الجوزي يقول لك ايه لا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض اللي كان حميك سابك اللي كان حميك من انك تقع في الذنب ده سابك طب سابني ليه يبقى اكيد انا ببعد ابن الحسن البصري يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لمنعهم كان ممكن يمنعهم طب دي هتديني ايه هتديك انكسار تقول له يا رب يا رب توبة وأوبة ورجوع أنا نادم يا رب على اللي منعني وسببني أنا عمري ما كنت أخش في الذنب ده يعني في ذنوب الناس عم بتعملها عادي أقول لك استغفر الله بس في ذنوب تبقى حقيرة ذليلة أما واحد بيعملها بيحس إيه إيه اللي جابني هنا إيه القرف اللي أنا نزلت فيه ده إيه المجاري اللي أنا دخلت فيها ديت سبحان الله القذارة دي كان سببها إيه الغفلة عن اللسان وأن المرء هان على الله فتركه فده أول حاجة الواحد ياخد باله من المعصية قبل ما نتكلم إزاي يتوب الحاجة التانية إن ياخد باله إن المعصية قبيحة الأصل يعني عند جميع العقلاء الزنا قبيح طب إيه اللي يخلي واحد يستحسن القبيح مين اللي يستحسن قبيح يعني حاجة وحشة جو- مروح دلوقتي أو الفطار لقيت فرخة معفنة مرمية والذباب يتحلق حولها رحت واخدها وقلت والله ده جميل على على ورك الله اكبر وعاوز تاخده بتاع واحد لو شافك كده يقول لك ايه انت استحسنت الشيء القبيح ده دليل في حاجه غلط صح حاجه في العقل حاجه في التذوق اكيد في حاجه غلط صح طب ايه اللي يخلي الانسان انه يستحسن المعصيه انعكاس الفطره عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبايع النساء فبيبايع النساء على الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافحهم ولكن يبايعهم باللسان فكان من ضمنهم يقول لهم ايه ألا لا تشركن بالله شيئا ولا تقت ولا ولا يسرقن ولا ولا من ضمن حاجات ولا تزنين فقالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله اللي بيزني عندنا دول الإماء لكن واحدة حرة تزني ده دي وهي كافرة داخلة تسلم بتقول له ده أنا أنا أنا أول مرة أعرف الموضوع ده هو في واحدة عاقلة تعمل الباب ده وتك- وتلج هذا الباب قالت أو تزني الحرة فالمعصية الأصل فيها أن هي إيه؟ قبيحة ولكن عند إنسان صحيح القلب غير عليل لكن لو واحد قلبه عليل ومريض زي بالظبط الإنسان اللي عنده مشكلة في التذوق واحد قاعد جنبك يقول لك ايه الله على اكلك يا ماما النهارده اكل ايه الجمال ده الله اكبر واحد تاني مش حاسس بحاجه تقول له هي ال- الباميه دلع شويه ولا إيه؟ يقول لك والله مش عارف عندي عندي في الونزه عندي مش عارف ايه مش عارف اشم مش عارف اكل فعنده حاجه منع التذوق صح في ناس كتير تلاقيه في صلاه التراويح كأن روحه كالطير ترفرف فرحا في السماء في واحد تاني طهقان ايه القرف اللي انا فيه ده وبتاع و- والتحمل ومش عارف ومش سبحان الله كان النبي يقول أرحنا بها في ناس بيقولوا أرحنا منها امتى رمضان ده يخلص يا أخي الصبح صيام بالليل قيام مش عارف ايه وبتاع حتى الواحد مش ملاحق سبحان الله ايه الفرق بين ده وده ان قلب ده مريض وقلب ده صحيح فده لسه سليم بيعرف يتذوق وده ما بيعرفش ايه يتذوق طيب ايه بقى سريعا التوبة الانسان اللي عاوز يتوب ايه اللي مطلوب منه اول حاجة العلم انك تعرف انك غلط انك مذنب زي اول كلمة انا قلتها انك محتاج تتوب ليه ايه إيه المرض اللي بيسموه القاتل الصامت في مرض بيسموه القاتل الصامت اللي هو ايه الضغط ربنا يبعد عنكم الضغط امتى الواحد يبدأ يتعالج منه عما يعرف ان عنده ضغط يبدأ ايه لكن لو مش عارف وبتاع ومش متابع ممكن يلاقي ايه نسأل الله ان يشفي جميع المسلمين ويرحم الاموات كذلك الذنب الذنب ده ممكن يموتك يموتك يموت قلبك تبقى عايش في قبر متحرك اسمه الجسد روحك قاعدة عمال تصرخ وضميرك بيصرخ وحاسين بالوحشة ومش قادرين يعيشوا بس مش واخد بالك فأول حاجة انك ايه تعلم انك انك ايه عملت ذنب وانك محتاج تتوب يبقى أول حاجة الايه المعرفة والعلم تاني حاجة الندم الندم انك تندم قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم يعني ايه الندم واحد ندمان يقول لك والله مثلا واحد باع عربيته قبل الأسعار تضرب يقول لك والله يا أخي ندمت ايه الحسرة اللي احنا فيها دي ضيعت الموضوع وكنت صبرت اليوم ده ولا اليومين دول وبتاع فحصلت المشكلة الله المستعان والتاني اللي باع أرضه يوم ما خدها ورث واستعجل والله ندمت بعتها مش عارف برخص تراب ندم بتضايق صح ينفع في واحد يقول لك انا ندمان وبعدين كل شويه هو قاعد كده يقول ايه والله انا يوم ما بعت كنت بعت العربيه بيعه الله اكبر يا اخي كانت حاجه كان يوم والله كان من احسن ايامي وانا ببيع العربيه دي ده ندمان لا ده بيضحك على نفسه صح طب الواحد بقى اللي زمان كان مثلا بيمشي مع بنات ولا يشرب حاجة ربنا ما بيحبهاش ولا مش عارف ايه والنهاردة بقى شيخ محترم وراجل كبير في السن وعنده 40 و50 و60 سنة وهو قاعد معاك يقول ايه لا انتوا ما شفتونيش بقى خلاص عارف عمك فلان ده اللي انت شايفه دلوقتي وهو واقف معاه ده والله العظيم كنا بنات الجامعة دول كلهم مفيش ولا واحدة منهم تفلت مني بفضل الله يعني فتلاقيه قاعد عمال يفتخر انت بتفتخر على ايه مش باين جدا ان حضرتك ندمان او كان واحد حرامي وتاب والكلام ده كله يقول لك والله بفضل الله مفيش ولا بيت الا لما علمت عليه كانش حد يقف يقدر يقف قدامي وكنت وكنت وكنت وكنت افتح العربيه ازاي واعمل ازاي هو حضرتك بتحكيها من باب يعني انك دي مآثرك وسير اعلام الحراميه مثلا ولا ايه دي لا بيحكيها من باب الافتخار فالباب اللي عاوز يندم بيبقى باين في كلامه بيبقى باين في حاله ليه كده ايه كل عم الموضوع ده يجي يقول الله المستعان يا رب اغفر لي يا رب توب عليا انا ايه اللي جابني في كان الوقعني الوقعه السوداء دي الله المستعان يا رب وكل رمضان وكل ساعة إجابة ويروح العرفة وهو في العمرة بيطوف يقول له يا رب اغفر لي الذنب ده يا رب توب عليا من اللي أنا عملته ده يا رب أنا ظلمتهم وعملت فيكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حاسس بالذنب حاسس بالندم فاللي بيبقى عنده الندم ده يا جماعة احفظوها جيدا لو مش خدت من رمضان في موضوع التوبة ده كله إلا الجملة اللي جاية دي إن شاء الله تساعدك في طريق ربنا الترك لا يعني التوبة الترك انك مجرد تسيب مش معناها انك تائب ممكن يكون واحد سايب عشان الفضيحة ممكن يكون واحد سايب عشان ايه الناس يقولوا عليه يا شيخ عيب عليك واحد في سنك كده وقاعد امال يبص على المواقع ويبص على كذا فمكسوف عشان ايه الناس هيقولوا هو ترك اهو صح وفي واحد ترك مثلا شرب نوع معين من الحشيش ولا المخدرات ليه ممنوع اليومين دول الصنف ده ما عادش بينزل خلاص اه سيبناه بقى هنعمل ايه وبتاع هو عاد بينزل هو دي توبه لا فالترك لا يعني التوبة هو من العلامات والمؤشرات هو أحد علامات التوبة ولكن ليس هو التوبة فيبقى أول حاجة أندم وكن ندمان ومتضايق وكل عما تيجي سيرة الموضوع ده اتضايق كل عما واحد يقول لي ايه ده النهارده عاملين ما شاء الله عاملين مسلسل جميل جدا وفي بقى ايه مش عارف فيه وكذا تقول ايه الله المستعان الواحد ضيع عمره وهو شباب كان على الحاجات دي نسال الله العفو والعافيه يا رب اغفر لي التقصير اللي فات ده يبقى اول حاجه في التوبه انك تكون عندك العلم والمعرفه انك تعرف وتتذكر نفسك ان ده كان غلط تاني حاجه ايه الندم الندم ده على ما فات ولا على ما هو آت على ما فات على الماضي الندم ده لو جه هيجيب لك حاجتين هيجيب لك الإقلاع عن الحال في الحال في الوقت الحاضر تقلع عارف يقول لك ايه أقلعت الطائرة يعني ايه أقلعت الطائرة غادرت المكان تطلع خلاص تسيب ارتفعت فوق الحضيض والعفن ده كله طلعت فوق انت قلبك محتاج انه يطير ويقلع ويقلع فوق ويسيبه بقى من السلاسل الأرضية اللي جايباه انتوا عارفين الطيارة اما تيجي تطلع بتلاقي مطار القاهرة ده عبارة عن ايه تبدأ تشوفه شوية تلاقيه بقى لمبة كده شوية اختفى ليه لانك انت طلعت فوق قوي المطار اختفى ما عادش موجود على الارض يعني هو اتنسف ولا موجود بس انت ايه بعدت عنه هو موجود بس انت بعدت صح كذلك انت عما بتعمل طاعات وتقلع وتتوب انت عملت ايه اترفعت فوق قوي فلما ارتفعت خالص فوق المعصية والحاجات دي ما انت شايفها عما تقل وتبدأ تهبط تبدأ ايه تبدأ تشوف عشان كده انت في رمضان قاعد عمال تطير تطير تطير تطير فالبنت وقعت ومش عارف اللي حاجات المحرمات وقعت كل حاجة وقعت وقعت وقعت وقعت تيجي بقى يوم العيد تبدأ تيجي ترجع تلاقي الحاجة زي ما هي والبنت تقولك فينك يا عم افتقدتك أنا الشهر ده تقولي سبحان الله ده أنا سبتها وبعدت ومش عارف ايه وكنت انت اللي راجع ما انت اللي بتهبط وقاعد امال تقول كله يربط حزام الامام عشان احنا نازلين انت نازل ليه هتنزل هتلاقيهم ما تنزلش بقى خليك فوق فيبقى رقم الثلاثة بعد الندم الايه الإقلاع يعني ايه إقلاع واحد يقول لك أنا نادم والله أنا بندم جدا إن أنا بشرب سجاير وقاعد عمال يعيط يا رب اغفر لي السجاير اغفر لي السجاير اغفر لي السجاير والسجاير في جيبه وهو ساجد وقع منه في واحد بيقول والله أنا كنت بدعي ربنا يا رب اغفر لي يا رب موضوع السجاير وابعدني عنها وبتاع فجيت اسجد فلقيتها وقعت جنبي احتقرت نفسي احتقار وشعرت أن الله عز وجل يقول لي اتركها مش عاوزني أغفر ليك لا يعني تخدع الله عز وجل لا نقول ألفاظ أكثر من ذلك ما تخدعش ربنا ما تضحكش على نفسك يا رب يا رب يا رب ورقمها في جيبك لسه وصور الواتس لسه ما تمسح يا عم صور الواتس مش قادر بس يا رب اغفر لي يعني ايه مش قادر لازم تسيب فلازم تقلع طيب بعد الإقلاع العزم العزم على إيه العزم على عدم العودة يبقى ندم على ما فات وإقلاع على ما هو حاضر في الوقت الحاضر وعزم اللي أنا مرجعش تاني وهختم بالخاطرة ديت اوعى تظن ان الله عز وجل لما تركك تركك لانك تائب وانت لسه في الموضوع ده او اللي هو راضي عنك لا لا يشترط يقول ابن الجوزي سبحانه يمهل يعني يديك مهلة يمهل يمهل إمهال كأنه يهمل كأنه يسيبك فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع قاعد يلطش في ده ويخبط في ده ويضرب في ده وتقول يا سبحان الله عشان كده سعيد بن جبير يوم ما الحجاج حكم عليه وسجنه وأهانه فالحجاج سعيد بن جبير بيقول له ايه أتعجب من جرأتك على الله وصبر الله عليك يا مش عارف يا أخي أنت إيه سبحان الله وكان يقول له هذا المحب يقول له أنت ظالم والذي سلطك علي ليس بظالم شوف الكلام الجميل كان أحد الحكام الظل- الظالمين حكم على واحد صالح إنك تقطع يداه ورجلاه كده فتقطعت إيديه ورجليه فأولاده داخلين يعني يطيبوا قلبه فوجدوه إيه بعد ما هدي كده شعر يبتسم فيقول تبتسم وقطعت أطرافك يا أبي قال هذا حلمه على من يؤذي أولياءه فكيف حلمه على من يؤذى في سبيله بقول لهم والله أنا متعجب إذا كان هو حليم على فما بالكم خبأ لينا إحنا إيه شوف الجمال اللي مش مش معنى أنا يا رب شوف الفرق ده يقول كده ده يقول كده المهم ابن الجوزي يقول سبحانه يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة ولكنه إذا ز... ويزجره الله عز وجل ف... فإذا زجر ولم ترعوي العقول أحيانا يبعت لك رسالة كده أحيانا تلاقي واحد جنبك عربية فرامته بي- واحد من أصدقائي بيقول أنا كنت راكب العربية ويعني كان متلبس بإيه بشيء لا- معصية يعني فبيقول سبحان الله وأنا ماشي لقيت عربية قدامي راحت مقلوبة أربع قلبات بقول والله حسيت إن ربنا بيقول لي أنت القلبة اللي بعدها ففوق فأحيانا بتجيلك رسالة في اخ بيقول كان في شباب قاعدين امال ينكتوا فهو بيقول ايه كل ما يقول نكته يعني فبيقول رحت انا مالف كدبه وبقولوا مزوقتها كده وبتاع وايه ومستني دوري وايه وادخل بالنتش بقول والله كنت ماسك كا- كوب يعني من العصير بشربه وانا قاعد بقى بمخمخ فكر واقدر قاعد امال يفكر بقول الكوبايه وقعت وراحت قطع رجليا خدوني جري على المستشفى وانا راكب ورجلي قاعده ما تجيب دم بينه وبين نفسه يقول يا رب فهمتها فهمتها فاحيانا يبعت لك رساله يجي لك رساله كده مرض كنت هتموت فيه مش هنموتك في فرصه انك ترجع ابن خالك شاب ما شاء الله و- وجيم وحاجه يعني فل الفل والناس كلها بتشاور عليه اتاخد في ايه ساعه من النهار هقابلك امتى يا فلان تعال المغرب النهارده خالته العصر بتقول لك ايه الحقوا الولد مات مات ازاي فين بيعمل ايه مات دي كلها كانت رسالة عشانك فبيقول ايه فإذا زجر زجرك زجرة كده ولم ترعوا العقول أخذ أخذ جبار بيقول ايه وقد يأخذ الظالم بالحجر الدامغ فيقول الناس لما ابتلي هو رجل صالح الكلمة دي مهمة جدا هختم بيها ركزوا فيها بيقول ايه احيانا الواحد يكون ظاهره كويس بس تلاقي تاخد اخده شديدة قوي فالناس تيجي تقول ايه لما ابتلي وهو رجل صالح فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا يعني ايه الكلام ده الناس بتسأل بتقول البلاء ده جاي منين لا يا جماعة دي حسابات بتخلص دي ذنوب كان في حدود الولد ده عامل مشاكل كبيرة جدا واحنا سايبينه وهو مش عاوز يرجع ومش عاوز يتوب ففي حسابات بنخلصها مع بعض احيانا بتلاقيها مثلا ايه تلاقي كده الشباب بيتخانقوا مع بعض وبتاع اتخانق ليه معاه لا في مره طلبه في ثانوي جم في اخر امتحان مسكوا المراقب بتاعهم ادوا له اللي فيه النصيب فالشباب اللي بيصلحوا والناس بتصلح وبتاع بيقولوا له إيه ليه وكده وبتاع لا حسابات بتخلص حسابات ايه يا عم قال لك اصل الترم الاول ما خلاش كبير اللي إيه؟ الشله يغش فخبأنا له الحد هنتقابل في اخر الت- السنه قابلوه في اخر السنه هو بيقول لك فيجيب لسان القدر يقول لهم بقى القدر لا حدود لذنوب خفيه عامل ذنوب خفيه محدش واخد باله منها سرق نص البلد آه، مش عارف عامل ايه ضحك على اخته في ورث ضرب امضى مش عارف مين لذنوب خفيه صار استيفاؤها أي القصاص منها صار استيفاؤها ظاهرا كانت سرية لكن بنخلصها علني دلوقتي فخلي بالك عشان ما تتخلصش معاك الحاجة علني عاوزها تخلص ارجع قول له يا رب أنا مش مستحمل أي حاجة في العلن غير ال- ال- ال- المعصية نفسه غير العقاب في ألم نفسي أشد إيه هو جاهك وسط الناس سمعتك عند الناس تقع وديت لا يرضاها حتى الأنبياء إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق أنا عاوز سمعتي تبقى حلوة في أن الإنسان يسعى أن يكون سمعته كويسة ولن تكون السمعة جيدة إلا إذا تلبس القلب وظيفته وهي التوبة فتوبوا إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة